السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد مع ملامح لازلنا مع شخصيات القرآن نقف كل حلقة مع شخصية من شخصيات القرآن اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت أول حلقة من شخصية محورية جدا ومتكرر ذكرها في القرآن بمعدل عالي جدا وهي شخصية فرعون اتكلمنا في البداية تأصيل ان فرعون شخصيه نماذجيه شخصيه ربنا سبحانه وتعالى من خلال عرضه لهذه الشخصيه في المواضع كتيره جدا في القران بيورينا او بيظهر لنا ازاي قدر فرعون يعلو ازاي قدر فرعون يستعلي على قومه من خلال التفريق من خلال جعل اهلها شيعا من خلال يستضعف طائفه منهم من خلال انه كان من المفسدين الافساد في الارض و بيان هذا العلو ان هو ازاي بيتغلغل في نفس هذا الطاغيه لدرجه تخليه يعني يصل الى مرحله انه يصدق كذبته انه يبدا يقول ما علمت لكم من اله غيري ويبدا يقول انا ربكم الاعلى وليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي الى اخر هذه الكلمات اللي اتكلمنا عنها في الحلقه اللي فاتت واللي بتبين لنا قد ايه ان فرعون وصل لمرحله من العلو ومن الطغيان اللي تغلغل في نفسه لدرجه خلته اشبه بال يعني الحياه البريه اللي هو هو ده الطبيعي بتاعه ده ما يقدرش يعمل غير كده. تبدا النهايه لهذا الطغيان من خلال ايه في كتاب الله سبحانه وتعالى واوحينا الى ام موسى ان ارضعي. يمكن قبلها كمان كان في حاجه مهمه جدا اللي هي اراده الله سبحانه وتعالى لتغيير هذا الوضع من خلال آية مهمة جدا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض إرادة ربنا سبحانه وتعالى ابتداء بس هذه الإرادة لازم لها محل يستحق وقوع هذه الإرادة عليه فقال إيه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون هذه الإرادة لما يكون في إمامة في الدين لما يكون في وراثة لأخلاق الأنبياء لما يكون في رغبة حقيقية في تقديم صورة تصلح لأن يستخلفها الله سبحانه وتعالى ويمكن لها و يوقف هذا الطغيان الذي يفعله فرعون بها فرعون لما طغى وعلى زي ما قلنا كانت بداية النهاية مشهد بسيط جدا المشهد ده هو اللي كان بيخشاه فرعون زي ما بقى ورد في بعض الإسرائيليات ان هو جعل يعني كل هذا التذبيح للأبناء وهذه الجريمة الشنيعة التي لا يعني لا يعرف لمثلها يعني بهذا المعدل وبهذا الكم انه يقتل هذا الكم من الأطفال وهذا التذبيح يختار طريقة الذبح لقتل هؤلاء الغلمان اللي عارف بعد كده او يعني ورد ان هو في نبوءه ان نهايه ملكه هتكون على يد طفل منهم او غلام منهم هذا الطفل هو موسى عليه السلام وهو اللي ربنا سبحانه وتعالى قال مباشره واوحينا الى ام موسى ان ارضعي مشهد ام بترضع ابنها هذا المشهد لا يؤثر طبعا في هذه القلوب القاسيه ولا يعني يفرق معهم شيئا فاوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم أن يتحول الملاء المغرق إلى ملاذ اليم اللي هو غريق اللي هو شيء ممكن ينهي حياة الطفل هيكون هو ده أرحم بهذا الطفل وأهون من هذه القلوب القاسية التي سخرها فرعون فقال إيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا الشيء اللي كان بيخشاه فرعون الشيء اللي كان بيذبح كل هؤلاء الأطفال لأجله هيتربى في بيته هيطلع عنده هيلتقطه هو وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم اليم ده هيوصله عند بيت فرعون البحر طبعا يعني قالوا بعد كده اليم ده يقصد بيه النيل أو يقصد بيه هذه القناة المائية اللي وصلته عند قصر فرعون ويلقى حب موسى في قلب امرأة فرعون قبل حتى ما تسلم وقبل حتى ما تبقى من المؤمنين اللي هيضرب بعد كده مثل دي بهن وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون يعني هيضرب بها مثل بس في البداية القلب كان فيه رحمة رحمت هذا الصغير وده الطبيعي بقى ده القلب الطبيعي الفطرة الطيبة ان طفل رضيع في البحر هنعمل فيه ايه هنذبحه وكان ممكن يظن برضه ان في هذا السياق هو اكيد الطفل المرمي ده يعني ما هو اكيد عشان يهرب منه اكيد عشان ما يقتلوش ما هو حد هيرمي طفل في البحر حد هيبقى يعني قلبه على ابنه بهذه الطريقه الا عشان ينجيه من مصير عاجل الذبح اللي هيبقى على يد فرعون فطبيعي جدا ان هم توقعوا ان ده طفل من اطفال بني اسرائيل وهيظهر ده بعد كده زي ما هنقول دلوقتي لكن في اللحظه دي والقيت عليك محبه مني المحبه دي كانت اهم تفاصيلها اللي حدثت من ام من امراه فرعون قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا هيبدأ بقى طبعا المؤرخين بعضهم يقولوا ان هو فعلا اتربى في بيت فرعون كامير وده الحقيقه سياق الايات بعد كده بيقول ان هو مش حقيقي يعني مساله ان هو كان امير حتى في بعض الاجانب لما عملوا افلام سموها Prince of Egypt وامير مصر لا هو مش امير ولا حاجه بدليل بدليل ان هو لما بمجرد ما حدث الموقف مع المصري فوكزه موسى فقضى عليه طبعا ده قتل خطأ ما كانش يقصد وما كانش يريد أن يقتله لكنه مع ذلك بمجرد ما حدث ذلك حدث التآمر إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك طب ده لو أمير أو فعلا متربي في بيت فرعون على إنه أحد أبنائه هل حادثة زي دي هتؤدي إلى هذا التآمر الرهيب وإن هو يضطر يهرب وخرج منها خائفا يترقب الإجابة لا هو كانوا برضه بيتعاملوا معاه من منطلق عنصري ومن منطلق ان هو ده الراجل ده من بني اسرائيل بس احنا هنربيه عشان ايه اكراما لامراه فرعون لكن بمجرد ما حدث اول موقف ائتمر به الملا ليقتلوه هيقتلوه كمان مش بس هيحاكموه او لا ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك يبقى اذا المساله ما كانتش مستتبه لسيدنا موسى في القصر ولكن كان من تقدير الله سبحانه وتعالى ان هو يتربى في هذا المكان وان هو يرد الى امه انها تجي ترضعه وتحرم عليه المراضع قصه معروفه مش هن يعني مش هتكلم في التفصيل احنا ما بنحكيش قصص لكن احنا عايزين نقف برضه مع الملامح الشخصيه ينتهي الامر ويطلع سيدنا موسى ويخرج منها خائفا يترقب ويعيش فتره في قوم مدين ثم تنزل عليه رساله وهي يبدا اول امر تاني نرجع بقى لفرعون تاني اذهب الى فرعون انه طغى هيبدا الامر بالذهاب والامر بالذهاب لفرعون ما كانش خاص فرعون تحديدا هو اه الايه فعلا بدايتها في فرعون لان فرعون هو المعبر عن المنظومه دي لكن ورد في اكثر من ايه ان سيدنا موسى لم يرسل لفرعون وحده لكن سيدنا موسى ارسل لفرعون والملا والصحراء واللي كانوا حوالين فرعون عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون وفي ايه ثانيه الى قارون وفرعون وهامان يعني في الترتيب كمان بيختلف وساعات يجي قارون الاول وساعات يجي فرعون وهامان الاول المنظومه دي كلها كان بيعبر عنها فرعون لكن إيه واهم اللي يظن ان فرعون كان وحده كان شخص لوحده كده لا لا ده هم كانوا مجموعه وفرعون هو المعبر عنها هو أوضح نموذج للطغيان فيها عشان كده ربنا قال له في البداية اذهب إلى فرعون إنه طغى والأمر الأول كمان إنه هيقول له قول لين وده يعلمنا حاجة مهمة جدا إن حتى فرعون حتى فرعون في البداية خلي بالك مفيش تعارض بين إن موسى يقول له قول لين في الأول وبعد كده في الآخر وإني أظنك يا فرعون مثبورا وبعد كده يغلظ عليه ربنا اطمس على أموالهم واشدد عليهم القضية في التوقيت في البداية ما تبدأش في التعامل بالغلظة ما تبداش في التعامل بان اللي انت يعني زي ما بيقولوا تجيب من الاخر لا ابدا باللين ده ربنا علمك هذا من خلال الخطاب الموجه لفرعون وعشان كده اول خطاب بعد كده من سيدنا موسى لفرعون كان بيقول له ايه كان بيقول له آه هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى خطاب لين حتى الفرعون حتى اللي قال انا ربكم الاعلى برضه سيدنا موسى يخاطبه خطاب لين لكن اول ما قال له كده اول ما ربنا سبحانه وتعالى قال له اذهب الى فرعون انه طغى في الاول قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي وبعد كده اذهب الى فرعون انه طغى فقل له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى ده برضه هيدلنا على شخصيه فرعون اكتر واكتر ان نبي مكلم من اولي العزم من الرسل سيدنا موسى عليه السلام واخوه سيدنا هارون اثنين مرسلين انبياء يقولوا هذه الكلمه بهذه الصراحه اننا نخاف انبياء وخافوا ده يدلك على ايه يدل لك على درجه الطغيان اللي وصل لها فرعون فرعون كان بيحرص جدا على ايصال هذه الصوره انه ما عندوش خطوط حمراء ان امه تضطر ترمي ابنها في البحر عشان يبعد عن فرعون فلذلك كان الطبيعي جدا ومش عيب ان سيدنا موسى عليه السلام يقول اننا نخاف لان هذه الشخصيه فعلا شخصيه مخيفه فعلا شخصيه عندها درجه من درجات الطغيان والجبروت اللي تخلي فعلا واحد زي سيدنا موسى عليه السلام يقول ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او يطغى فيطمنه ربنا لا تخافا اننا انني معكما اسمع وارى فاتياه فقولا له قولا لينا ويبدا بقى الايه ان رسول ربك بارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى وهيبدا بقى الخطاب الفرعوني في مواجهتهم وده برضه له خصائص مهمه جدا ازاي فرعون رد وازاي موسى تعامل احنا قلنا ان في طيات قصه فرعون هيبقى في قصه موسى لان مش هنفصل حلقه لسيدنا موسى لكن مع قصه فرعون ومع قصه بني اسرائيل ومع السامري كل ده هيبان في شخصيه سيدنا موسى فهنشوف برضو خطاب فرعون وهو بيرد على كلام سيدنا موسى وازاي يستعمل طرق معينة عشان يواجه هذه الحجة وهذا المنطق وهذه الآيات والمعجزات اللي هيجيله بها سيدنا موسى عليه السلام وازاي سيدنا موسى هيتعامل لكن ده هنكمله إن شاء الله في الحلقة الجاية من حلقات ملامح جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته